السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الإيمان بالله طبعا بسرعة يعني بإجمال يعني الإيمان بالله التصديق الذي لا يعتريه شك وأنت تؤمن بالله يقين بالقلب اقرار باللسان تصديق بالعمل طيب انت مؤمن بالله الحمد لله تصدق بالله اه طب كل اللي ربنا يقول لك عليه اه تصدقه ولا تكذبه لا طبعا اصدق لان انا مصدق بالله فاصدق بما اخبر به الله طب الله اخبر ان الايمانيات بعد الايمان بالله تعدهم بقى ان تؤمن بالله ها وملائكته في ملائكته وكتبه في كتب أنزله ورسله في رسل بعثه واليوم الآخر الحساب والميزان وحن... كل اللي احنا بنعمله في الدنيا ده ليه؟ عشان في آخرة هنتحاسب فيها وأن تؤمن بالقدر شره وخيره هو ما فيش شر هو كله خير بس الشر من ناحية يعني إيه؟ من وجهة نظرنا احنا يعني اللي احنا بنتخيله يعني ايه ان هو شر يعني ان ربنا يموت لي ابني مثلا تحصل لي عاهه يجي لي مرض مش عارف ايه قال ده شر لانك يعني لو عرفت حقيقته والله هتعرف ان ده خير زي سوره الانبياء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي خير لكن تنزع لا صعبه تعز خير وتذل لا بلاش احنا عايزين تركي تعز عايزينها دي دايما لكن تنزع تذل لا مش عايزينها لان شوف التعليق النهائي ممكن منك من تشاء وتنزع منك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دي دي كان خير خير تؤتي خير تنزع خير تعز خير تذل خير خير خير كله خير كله خير وهنتكلم عن القضاء والقدر وايه هو القدر وايه هو القضاء وايه الفرق بينهم يعني لكن بنتكلم دلوقتي عن الايمان ها بعد الايمان بالله اللي اتكلمنا عنه الايمان بايه؟ بالملائكه انت مؤمن بالملائكه؟ هم ايه الملائكه الاول؟ ايه الملائكه دول؟ وايه عملهم؟ بيعملوا ايه بالظبط؟ لهم اعمال في علم الغيب ولهم اعمال في علم الشهاده وايه علاقتنا بيهم؟ واللي اهم من كل ده ما هو اثر الايمان بالملائكه؟ يعني ايه؟ يعني ايه انت مؤمن بالملائكه؟ بالبلد يعني لو جبت واحد يقول انا مؤمن بالملائكه وجنبه واحد يقول انا مش مؤمن بالملائكه يفرقوا ايه؟ ايه الفرق بينهم؟ في العمل مش في الكلام وده بيقول انا مؤمن وده بيقول انا مش مؤمن لكن ايه الاثر؟ ايه النتيجه لهذا الايمان؟ ده اللي يا رب هحاول نشرحه في الحلقه دي باذن الله. الملائكه اه خلق خلقهم الله عز وجل ووضح انه خلقهم من نور قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار نار صافية من غير لهب ودخان يعني آه. وخلق آدم وخلق آدم مما وصف لكم مما وصف لكم اللي هو ايه اللي وصف لكم يعني ان هو مخلوق من طين اول سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كم كلكم يعني من نفس واحده اللي هو سيدنا ادم وخلق منها من ضلع منه ربنا حواء وهي اسمها حواء ليه؟ لانها مخلوقه من حي وهو سيدنا ادم وخلق منها زوجها وبث منهما ادم وحواء رجالا كثيرا مش تحديد ناس مش محمدين وحسنين رجالا كثيرا وايه ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به اتقوا يعني خافوا الله الذي تساءلون به في قراءة تساءلون به يعني يسأل به بعضكم بعضا يعني يعني حبيبتك بالله يا شيخ بالله عليك صوتك يعني أقسمت عليك بالله يا أخي وربك يا أخي تفعل كذا كذا بالله عليك كذا كذا كذا ما شتك الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام قطيعه الرحم ان الله كان عليكم رقيبا يبقى خلقت الملائكه من نور اه طيب يعني هم مخلوقات من نور اه شكلهم ايه؟ بيتشكلوا ازاي يعني؟ والله احنا لا نعلم الا ان القران بيقول لنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نسالش اكثر من كده يعني ما نقعدش نقول ده الملائكه لهم مناخير طب لهم زلومه طب لهم لا لا لا الكلام ما حطوش بقى في متاهات وده اللي بيعلمونا العلماء الاسئله التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف الاسئله التي لا يترتب عليها عمل الخوض فيها من باب التكلف يعني ايه اللي ربنا يقول لنا عليه نؤمن بيه ابعد من كده لا لا ما نسالش هيفيدك بايه يعني معلش في بعض الناس سيدة تسال اسئله ملهاش لازمه يقول لك الشيطان بيبيض ولا بيولد طب انت واخد ايه من الموضوع ده يا اخي بيبيض بيطلع بليس ولا بيفتح هبل انت مالك ابعد عن الاباليس وخلاص النمله اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ اولا انت كذاب النمله ما كلمتش سيدنا سليمان النمله كلمت النمل مين قال النمله كلمت سيدنا سليمان؟ سوره النمل قالت نمله يا ايها النمل معلش يا سليمان يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله لكن هي ما كانت مهم يعني يقول لك دي كانت ذكر ولا انثى يا اخي ذكر ولا انثى انت واخد ايه من الموضوع ده؟ هو هو ده فكر بواحد راح يسال شيخ بيقول له ايه؟ بيقول له يا مولانا آه، احنا ناس على قدنا غلابه يعني طب ما ساعات ما عندنا اكل طب نروح ايه؟ نروح الجريمه بقى نقوم نلاقي معزه نلاقي بقره ننزل تحت كده نقعد نبص شويه كده كان فيها شويه لبن ولا حاجه فلما كبرت رحت اتجوز واحده فلقيت امها بتقول لي خلي بالك انت راجع مع البيت جديد من المعزه المعزه اللي كنت بتمشى فيها دي فهل يا مولانا دي تعتبر اختي في المعزه؟ بالله عليك ده سؤال فطلع الشيخ زكي لازم يديله في دماغه قالوا يا اخي يا ده دي مش اختك بالمعزه دي اختك في الجريده فقالوا يا راجل اتجوز واحده بتاع ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ احنا بنقول يكون الرضاعه في سن الرضاعه وتكون سنتين ويكون خمس رضعات مش جعات على هذا الرجال الشيخ الى اخره فالخلاصه عايز اقول ان احنا لا نسال اسئله لا يترتب عليها عمل الله بيقول لنا الملائكه مخلوقه من نور ومخلوقه من نور يتشكلون بشكل البشر بشكل البشر ده سوره مريم ستنا مريم عليها السلام لما نزل عليها سيدنا جبريل تمثل لها بشرا سويا بشر قالت اني اعوذ بالرحمن منك اني اعوذ بالرحمن منك واحده لوحدها ونزل عليها واحد واحد قدامها مره واحده ان كنت تقيا ان كنت تقيا جواب الشرط محذوف ان كنت تقيا فلا تتعرض لي بسوء قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا هو سيدنا عيسى عليه السلام طيب يبقى بيتشكلوا بشكل ال- ال- البشر اه زي سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم وعليه ثياب بيض ها؟ وليس عليه اثر السفر بشكل بشر ها وبعدين قعد قدام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط ركبه على يعني ب- بركب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين سالوا عن الاسلام عن الاحسان عن عن الاسلام والايمان والاحسان وبعدين انصرف النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فتتشكلوا بصوره الايه؟ البشر زي ما راحوا على سيدنا ابراهيم زي ما رايحين يهلكوا قوم لوط لان كان سيدنا ابراهيم معاصر لسيدنا لوط بس كان زمان كل رسول لوحده كل رسول خاص بالامه بتاعته اه يبقى معاصر له في نفس الزمن يعني لكن ده لناس وده لناس اما النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رسالته عالميه سوره الانبياء وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا سوره سبع آه، سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فلما جاءت الملائكة عشان تغلق قوم سيدنا لوط مروا على سيدنا إبراهيم سورة الذريات هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون مش عارفهم وفي قراءة سلم قوم منكرون يا ترى مين دول؟ ومع ذلك الكرم بقى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم الملائكة ما تاكلش هي شكلهم بشر بس ما ياكلوش قال الا تاكلون؟ اه يبقى ناويين على شر هو اللي ما ياكلش معاك يبقى ناوي لك على شر كان من زمان كده ويمكن دي اللي جايه منها كلمه العيش والملح لما نقول ده انا واكل معاها عيش وملح مش بقى خرسانه مذبوحه انا وضعنا بقى هنعمل ايه؟ يقول لك هناك الخرسان هنا يقول لك ده انا واكل معاها عيش وملح يمكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن العشره من الاسلام فالمهم انهم بيتشكلوا بصوره آه، البشر طيب الملائكه دول شكلهم احنا قلنا مخلوقين من نور لكن لهم اجنحه وبتفاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه ايه مثنى آه. وثلاثه آه. ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء ان الله على كل شيء قدير سيدنا جبريل كان له 300 جناح حديث صحيح مسلم 300 جناح النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل له 300 جناح عليه السلام طيب الملائكة دول اللي ربنا بيقول انه خلقهم من نور ولهم أجنحة وكذا وكذا وكذا وكذا ومنهم بقى إيه وظائف يعني الراكع راكع إلى يوم القيامة والساجد ساجد إلى يوم القيامة شوف الصفات وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الملائكة تؤمن بيهم اه طبعا مؤمن بيهم طب لو كفرت بالملائكة تبقى كافر بالله لانك كذبت الله اللي قال ان في ملائكة طيب انا عشان اعرف ايه الاثر لان يعني انا حقيقة يهمني اثر الايمان بالملائكة يعني بقى إن مثلا لو عندك رن عن الملائكة سنتين هنبقى في الاخر نقول ايه طيب ايه يعني ايه المطلوب مني طب اعمل ايه يعني ها؟ بس انا عايز اختصر بسرعة ايه اعمالهم عشان اشوف الاثر بالنسبة لي انا بقى ده ينعكس عليا بايه؟ الملائكة لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة اللي احنا فيه ده. طيب أعمالهم في علم الغيب بتبقى إيه؟ أعمالهم في علم الغيب نمرة واحد تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيه الله يسبحون الليل والنهار لا يكفرون يسبحون الله الليل والنهار لا يكفرون لا يملون لا يفهمون على طول وزي ما قلت لك الراكع راكع الى يوم القيامه والساجد ساجد الى يوم القيامه. وفي حديث ولو ضعيف يعني لكن يوضح المعنى ده اسقط السماء يعني يحق لها ان تقف ليس فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد او راكع. طيب يسبحون الله؟ اه ينفذوا اوامر الله؟ اه مش مخيرين سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لأن مثل الذين دخلوا النار هم الحجارة اليوم لا قيمة لهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مطيعين لله ما يقدروش يعصوا ربنا ما يقدروش يخالفوا امره مسيرين مش مخيرين احنا خلينا بنتكلم في القضاء والقدر احنا بقى الحمد لله في امور مسيرين فيها وفي امور مخيرين لكن هم لا هم لا ولذلك احنا بنتشبع بيهم في رمضان رمضان بنبقوا صايمين لا اكل ولا شرب ولا زوجه ها طب ما الملائكه كده لا بياكلوا ولا بيشربوا وليس عن يعني ما عندهمش شهوات يعني واحنا بنتعبد الله تبارك وتعالى في رمضان ربنا يتعبدنا بشهوتين شهوه البطن شهوه الفرد بالصيام طيب يسبحون الله الليل والنهار ويطيعون اوامر الله عز وجل اثنين اثنين ينعمون المؤمنين في الجنه لما المؤمن بيخش الجنه مين اللي هينعمه؟ مين اللي هيهنيه؟ مين اللي هيسعده؟ مين اللي هيخدم عليه؟ الملائكه سوره الرعد والملائكه يدخلون عليهم من كل باب تنقيل يعني ما بجيبش الايات من اولها عشان الوقت يعني بخش على الايه على الايات اللي فيها الملائكه بس والملائكه يدخلون عليهم من كل باب الملائكه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار في سورة الزمر وذكر الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها من الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين زي ما بينعموا المؤمنين في الجنة والآيات كتير بيعذبوا الكفار في النار بأوامر الله وربنا سماهم إيه؟ غلاظ شداد وعدها بالمرة بيقول لك يعني مع كثر التعذيب اللي بيتعذبوا ده مش هنصعب عليهم لما مش ما دول مفيش نصعب عليهم دول ما عندهمش قلوب تقول لي قلوب رحيمه ولا بيرحموا لا لا لا دول مطيعين لله عذب عذب غلاظ شداد غلاظ شداد ولذلك سوره سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يعني جماعات جماعات حتى إذا جاءوها ها، الحشاشين مع بعض وال- والعياذ بالله الزنا مع بعض والكفر وسبابين الدين كل ما بي- كل مجموعات وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها أدي أي المصيبة أي الخبر بص اللفظ شوف صدمة فتحت أبوابها بتوع الجنة قال لا وفتحت أبوابها يعني كان الأبواب مفتحة قبل ما يجوا فجايين على الريحه الحلوه والمنظر الجميل لكن بتوع جهنم جايين جايين جايين من فوق لفوق فتحت صدمه صدمه كده لازم ايه يصدموا مره واحده فتحت ابوابها وقيل لهم خزنتها وقال لهم خزنتها أهي خزنتها من الملائكه وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا مم. قبل ما نعذب دم وأمنت ولا لا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين والملائكة بتعذب والعياذ بالله عذاب شديد كلما يعني المؤمن في جهنم دول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ومقامع من حديد ومطار مين اللي بيعذب كده اهو؟ الملائكة يبقى دي من أعمالهم في علم الإيه؟ الغيب خلي بالك هنيجي بعد كده نقول الاثر بقى ها اللي عايز الملائكه تستقبله وتنعمه براحتك عايز تنضرب وتتهزق وتتبهدل وتتعذب انت حر بموضوعك ها؟ فتشوف بس الاول انت داخل على ايه يبقى يبقى يسبحون الله يطيعون الله يعذبون الكفار يمسحون المؤمنين الملائكه منهم من ينفخ في البوق بيعملهم في عالم الايه؟ الغيب سوره الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فالنفخ في البوق ايضا من اعمال الملائكه في علم الغيب طيب آه، يعني ممكن يكون ايه تاني من هذه الاعمال اعمال كثيره والله لكن خلاص نخش على أعمال- اعمالهم في علم الشهاده يهمنا شويه بقى العلم ايه الشهاده اللي احنا فيه ده اللي هو العلم ما هو العلم ده انقسم قسم العلم غير ما غاب عن الحواس الخمس السمع البصر الشم اللمس التذوق اي حاجه تجيب عن دي يبقى خلاص اسمها غيب ده عندك طبعا الكافر لا يؤمن الا بعلم الشهاده يقول لك لا واحد زائد واحد يساوي اثنين وريهاش ما تقنعنيش اسمها الميتافيزيقا ما وراء الطبيعه ما عنديش مانع من الكلام ده. انا كل حاجه قدامي لازم تبقى واضحه ده كافر مع انه هزار وكذاب لانه مؤمن بحاجات في الدنيا ما شافهاش ومين اللي هيكهربه؟ آه، الكهرباء احنا شفنا الكهرباء عندنا وزير كهرباء وعندنا مركز لتوليد الكهرباء وكل واحد اللي يدفع اخر الشهر يدفع الكهرباء يقول لك اوعى تستخرج وفين هي الكهرباء ولا حد شايف والجاز بين الارضيه مش شايفين يقول لك خد برد والبرد حوالينا وفين هو هو الهواء شكله ايه ولا مثلا يعني واحنا مش مش يعني مش مش كل حاجه شايفينها ما نؤمنش بيها الله عز وجل يقول فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون في حاجات ما بتشوفهاش في حاجات ما بتشوفهاش وده هنا الايمان بالله عشان كده في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب بالغيب اهم شيء الغيب فاحنا شفنا اعمال الملائكه في عالم الغيب نشوف اعمالهم في عالم الشهاده اللي هو احنا حاسينه بقى اللي معانا ده اول شيء يهمنا ايه؟ نزولهم بالوحي مين اللي بينزل بالوحي؟ الملائكه بس ده عايز اختيار بقى اخر سوره الحج الله يصطفي يختار من الملائكه رسلا واختار سيدنا جبريل ومن الناس واختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نزل رسول الملائكه على على رسول البشر يبقى الملائكه بتنزل بالوحي ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري آه أن الحارث بن هشام سأل عن سيدة عائشة تقول أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي حديث البخاري يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده فيسمع حاجة زي صوت الجرس استعد يجي وحي نازل وهو أشده علي لأن سيدنا جبريل بيبقى في الحالة دي في حالته الطبيعية بقى حالته الملائكية يعني بس وطبعا دي حاجه صعبه على النبي عليه الصلاه والسلام حتى شوف الكلمه في الاخر هيقول ايه وهو اشده علي فيفصم عني يفصم عني بعد الوحي ما ينزل وقد وعيت عنه ما قال فهمت ووعيت في اللي قاله لدرجه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بي- بيقول مع سيدنا جبريل عشان يستعجل الحفظ فنزل القران لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وفي القيامه وقرانه فاذا قراناه ما تتكلمش ورايا يا محمد فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه بالسنه الوحي السنه بعد كده لان الواحد هينتقل التسليم ده معنى الكلمه وحي القران ووحي السنه والاثنين من عند الله ان هو الا وحيا يوحى علمه شديد القوى لكن الاثنين من عند الله تبارك وتعالى يبقى كيف كان ياتيك الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا دي الحاله الثانيه يتمثل لي الملك رجلا سيدنا جبريل ينزل في رجل فاعي ما يقول تقول سيدة عائشة وإن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا ليتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد من الشدة اللي بيعاني منها يبقى الملائكة بتنزل بالوحي سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة اللي هم الملائكة طيب والآيات كثيرة في نزول الملائكة بالوحي ثاني بيعملوا ايه الملائكه في علم الشهاده عندنا؟ عشان نؤمن بيهم. لان الايمان بالملائكه من الايمان بالله زي ما قلت. اللي يكفر بالملك او بالملائكه ده كفر بالله. يقول الله تبارك وتعالى سوره سوره البقره. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والملائكه والنبيين. ها؟ يقول الله عز وجل في سوره النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته أهي. وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذا الامر لابد منه اخر سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل امن ها بالله ها وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله يعني نؤمن بالرسل كلهم ما نفرقش بينهم ما نقولش المؤمنين ده وده وده لا لا طيب آه بيعملوا ايه تاني غير النزول بالوحي في علم الشهاده عندنا هنا؟ بيحصوا علينا الاعمال بيحصوا علينا الاعمال الله عز وجل في سوره قاف يقول لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد رقيب على اليمين وعتيد على الشمال يعني مفيش حاجه بتطلع من بقك مفيش حاجه بتطلع من بقك كده الا وهتتحاسب عليها يا تنحدف يمين حسنات يا تروح شمال سيئات مفيش حاجه ماشيه على طول كده مفيش حاجه ماشيه على طول حتى قيل يعني ان واحد برضه مصفح صفح الملائكه بتقول طب ونكتبها ايه دي؟ يعني ايه دي تتحسب ايه دي؟ قالوا اكتبوها كثير وعلى الله التفسير يعني نقول ان هو عمل كده وفي الاخر بقى ربنا يقول له انت عملت كده ليه؟ ودي كنت تقصد بيها ايه؟ لكن عايز اقول يعني خلي بالك خلي بالك لان الامر خطير ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ادي رقيب على اليمين وعتيد على الشمال فهيبقى حالك معاهم ايه؟ الله تكتب بقه ام يحسبون ان لا لا أم يحسبون أن أن آه، آه، في سورة الزخرف يقول الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ون- ونجواهم بلى بلى لا ورسلنا لديهم يكتبون رسلنا لديهم يكتبون الله عز وجل يقول كراما كاتبين كراما كاتبين هم الملائكة يعلمون ما تفعلون يعني بيكتبوا عليه انا بركز في دي ليه؟ لان هقول بعد كده الاثر طب ايه معنى انك انت حاسس ان في واحد على يمينك جسم حسنات وشمالك جسم سيئات ايه النتيجه ايه؟ يبقى حالك ايه معاهم؟ إن انا هقول بقى سيدنا النبي عليه السلام ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء لما بنعمل دور نايت وعند الجماع لما بنجمع الزوج وفي لقاء بين الزوج وزوجته يعني فايه هم واقفين بره انتوا شايفين بتحب ليه؟ مش واحد بيستهبل بقى يقول لك طب فرصه طب نيجي نعمل سياسه ما نخش نعملها جوه اصل هم بيسيبونا بره لا هو سابك بس حياء يعني حياء لكن ايه؟ بيكتب عليك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين ها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يبقى بيحصوا علينا الاعمال طب ايه تاني؟ يقوموا بسؤال ال- المسلم في قبره من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعاله قرع نعاله يعني كتر دين الناس اللي بتوصله هم راجعين فياتي اليه ملكان فيقعدانه ويسالانه من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول ربي الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وديني الاسلام. تقول الملائكه قد كنا نعلم انك ستقول ذلك، ما احنا عارفين، لكن بنسالك عشان ايه؟ انت اللي تجاوب لان احنا مامورين ان احنا نسالك. انظر ثم يفتح للمؤمن بابا الى النار فتقول له الملائكه انظر هذا مقعدك في النار لو لم تكن امنت بربك اما وقد امنت بربك اه اقفل اقفل ده بقى افتح يفتح له باب الى الجنه يفتح له باب الى الجنه حتى سيدنا طبعا يقول ايه فيراهما جميعا فيراهما جميعا يعني شايفهم الاثنين الحكايه دي فيها نقطه مهمه جدا جدا جدا اللي هي ايه؟ استشعار استشعار النعمه ازاي؟ ما هو وبضدها تعرفوا الاشياء يعني لو راح راح الجنه على طول اه نعمه وجميله وكل حاجه عايز بتقول لكن لما يبص على جهنم الاول آه، هيستشعر بقى العظمه دي اللي هو هيحها ان الحمد لله ربنا نجاني منها تعرف دي زي ايه؟ زي سوره مريم آه، اسراء في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم وكلهم اتيه يوم القيامه ايه؟ فردا يعني ايه؟ في يعني ادي ادي ارض المحشر فانما هي فجره واحده فاذا هم بالساهره اللي هي ارض المحشر اللي هنحشر عليه ادي ارض المحشر بعد ارض المحشر على طول ايه؟ جهنم وبعد جهنم الجنه الله طب واحد طالع من من ارض المحشر رايح الجنه اه هيعدي على جهنم ازاي؟ اللي هو الصراط يقول الله عز وجل في سوره مريم وان منكم يعني في يعني كل كل الناس آه الا واردها هيرد على جهنم على النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا يعني التقوين اه الا اشراف ونذر الظالمين فيها اي في جهنم جثيه يعني على الركع ولذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس على الصراط منهم من يسير كالبرق ومنهم من يسير كالريح المرسله ومنهم من يجري ومنهم من يزحف يزحف ومنهم من تتخطفه كلاليب فتهوي به الى قاع النار فالملائكه بتسال في القبر طيب لسه لهم اعمال تاني في علم الشهاده ولهم اثار عايزين نعرفها طيب نستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله رقم عند هذا الحظ ونستكمل في الحلقه القادمه باذن الله نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته